وبالإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين واهدنا يا ربنا ولا, تز ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء ضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في برنامجنا هذا نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم ويتواصل لقاؤنا مع الشح بالدين هذا الركن الذي يدل على قوة الإيمان هذا الركن الذي يجد به المؤمن طعم الإيمان ويذوق حلاوته يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشح بديننا أصله وكماله أن نشح بديننا أصله وكماله وذلك في الحديث الصحيح الذي تلوناه من قبل في اللقاءات الماضية ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار الفقرة الثالثة في الحديث هي الشح بالدين أن يكره المؤمن أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار وقد بينا من قبل في إشارات سريعة حتى تتصل اللقاءات ببعضها أن الشح بالدين يدل على معرفة المؤمن بقدر دينه فمن عرف قيمة ما يملك فإنه يشح به اللي يعرف غلاوة الحاجة اللي بين إيديه يشح بها يعني إيه يمنعها من الفساد يحافظ عليها من الضياع يصنها ما يعرضهاش للتلف ولا للخسارة ما يعرضهاش للناس ينتشوا فيها أو ياخدوا منها اللي هم عايزينه يبقى من عرف قيمة ما بين يديه حافظ عليه أدي واحد اتنين من عرف قيمة ما بين يديه لم يأتي عليه بما يفسده يبقى أنا عندي جانبين للحاجة الغالية اللي بين إيديا للحاجة اللي لها قيمة معايا عندي جانب اسمه جانب الحفاظ على هذا الشيء القيم الغالي الجانب الثاني ألا أفعل شيئا يفسده علي وده اللي احنا وضحناه في اللقاءات اللي فاتت فهذا ركن من أركان الدين وشعبة من شعب الإيمان أن أشح بديني أن أحافظ عليه أن أشح بديني ألا آتي بشيء أو أصنع شيئا أو أقوم بشيء يفسد علي ديني لا أفعل ذلك هذا هو الشح بالدين أن أحافظ عليه ولا أفعل شيء يفسده أو يتلفه أو يضيعه وده اللي احنا وضحناه في اللقاءات اللي فاتت ونستكمل قلنا إن الشح بالدين بينقسم إلى قسمين الشح بأصل الدين أصل الدين إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله أصل الدين إيه؟ ثوابت الدين الثوابت يعني إيه؟ يعني الذي يتركها أو يضيعها يكفر والعياذ بالله على الشروط المعروفة يعني كلمة يكفر دي صعبة ما ينفعش ان احنا نحكم على حد بالكفر كده لا لابد ان في ضوابط وضوابط كتير قوي بالك لو عندك 99 سبب تحكم بيهم على واحد بالكفر وفي سبب يخليه في الإيمان خليك مع السبب اللي يخليه في الإيمان تاني لو في 99 سبب 99 سبب يأدوا للحكم بالكفر على شخص معين وفي سبب واحد يقول ان هو مؤمن نرجح جانب السبب الواحد على ال 99 لان احنا مش مهمتنا نطلع الناس من الدين او نحكم عليهم بالكفر او كده المهم يبقى الشح بأصل الدين أن, أن أثبت على لا إله إلا الله محمد رسول الله أن أثبت على الإسلام اللي احنا بندعي فيها بها ونقول إيه اللهم أحييني مسلما وأمتني مسلما وألحقني بالقوم الصالحين اللي بنقول عليه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام وثبتني عليه حتى ألقاك احفظني بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا مش بندعي كده على طول باستمرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي إلى الإسلام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة طبعا ثوابت الدين يعني لما حد يجي يقول لي بقى مثلا آآ آآ يعني ما فيش حاجة اسمها الشريعة الإسلامية وإحنا نحكم اللي هنا وكل زمن له اللي مش عارف نقول له لا الشريعة الإسلامية شاملة عامة جامعة تشمل حياة الإنسان من ألفها إلى يائها دين ودنيا فيجي يقول لك لا نزيح نقول له لا ده دي شح بالدين ده أصل الدين عندنا الشريعة الإسلامية أصل الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تحتكمون إليه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه الشح بأصل الدين بكلمة التوحيد ما, ما بدلش بقى ما غيرش الإسلام ما رجعش عن الإسلام أثبت عليه ما غيرش ثوابت الدين معالم الدين أركان الدين أثبت عليها هذه الشح بأصل الدين في الشح بقى بكمال الدين الشح بكمال الدين يعني هذه الأمور التي تحافظ على مدارج الكمال على الرقي زي ما قلت لك ممكن أشبهها لك بحاجة الشح بأصل الدين معناها ان انت ما تنزلش عن 50% لان اللي هينزل عن 50% بيتحط في جملة الراسبين الشح بكمال الدين معناها ان انت بقى ما تنزلش عن 100% ان كان 99 98 يعني تحافظ على قوة دينك عارف زي ايه الكهرباء لما تقطع او لما تيجي الكهرباء لو قطعت خالص بقى في ضلمة فالدين نور أصل دينك هو النور اللي بتعيش بيه أصل دينك هو النور اللي بتعيش بيه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا فأحييناه ميتا بإيه بالكفر والشرك فأحييناه بإيه بالإسلام وجعلنا له نورا نور الإسلام خلاص يبقى ال ال الأصل الدين عامل زي الكهرباء لو أصل الدين راح بقى في ظلام يبقى الكهرباء لما تقطع كأن أصل الدين راح مثلا أنا بشبه يعني أصل الدين لما يروح زي الكهرباء لما تقطع طيب كمال الدين بقى الكهرباء موجودة بس بيقولوا عليها بين قوسين كده ايه مسرية يعني مسرية يعني بدل الإضاءة ما تبقى قوية دي إضاءة بسيطة خالص يقول لك الكهرباء ضعيفة يوم يقول لك أصل مش عارف المولد الكهربائي القوة بتاعته ما تسمحش أكتر من كده والأحمال زايدة فقليلة شوية يقوموا يأول الدينامو بقى أو المولد الكهربائي ده أو المحطة الكهربائية فيقول لك الكهرباء زادت اه يقول لك زادت بس فق... مش عارف كام فولت الشح بكمال الدين ان يبقى النور عندك نور عملك باركان دينك وعملك بالسنن وعملك بالمستحبات تكون عندك قوية ففي ناس ما بيحافظوش على كمال دينهم بيضيعوه يا رب اجعلني والمشاهدين والمسلمين اجمعين ممن يحافظون على دينهم يا رب العالمين احنا خدنا نماذج في الشح باصل الدين في اللقاء اللي فات بين بقى خباب بن الأرط لما قالوا له يسيب الدي... الراجل قال له أنا هديك الديون بتاعتك و... وتكفر بمحمد وسيدنا بلال لما قالوا له سب محمدا وامدح اللات والعزى وإحنا نسيبك من العذاب بينا كل ده إحنا عايزين ناخد النهاردة مجموعة من النماذج في الشح بكمال الدين يعني الشح بكمال الدين هديك مثال واقعي أما يجي حد يعرض عليا مال حرام سواء كان كتير أو قليل مقابل إن أنا أعمل حاجة غلط حاجة غلط مثلا في الشغل بتاعه وقع توقيع ماليش حق فيه أديله حاجة ماليش حق فيها طيب يجي الدين مقابل المال الحرام ده أيهما يغلب الشح بكمال الدين يقول لك اللي يغلب الدين تقول له لا ما الحرام يستحيل يقول لك يا عم الدنيا كلها ماشية كده ومش هيضر بحاجة وبعدين يبقى يعني يغسل شوية الفلوس دول بصدقتين إن كنت هتاخد مليون ابني لك جنب ب ألف وتمتع بالتسعمية الكلام الفاضي ده لا يجي يقول له كده لا لا لا لا كمال ديني يقول لي المال الحرام لا طب هو لو خد المال الحرام هيكفر لا مش هيكفر بس وقع في كبيرة عارف كبيرة يعني ايه يعني زي مثلا ما تكون ايده اتقطعت اصل الدين بقى زي ما تكون راسه اتقطعت لو في جسم من غير راس يعيش زي ما لو يكون قلبه اتنزع منه في جسم من غير قلب يعيش مفيش يبقى أصل الدين لما يروح كأن القلب انتزع من الجسد وكأن الرأس قطعت أو فصلت منه طيب كمال الدين بقى كأن الإيد اتقطعت هيبقى عايش بس إيده مقطوعة ناقص فاللي يجي يتعرض عليه المال الحرام ويقول لا ديني آكل عيش وملح آكل عيش حاف من غير ملح وما خدش مليم حرام أو ده شح بكمال دينه لأنه لو خد المال الحرام هيعمل إيه في دينه هيفسد عليه دينه مش هيكفر آه مش هيكفر بس هيدخل في مرحلة الإخلال بالدين نقص الدين اللي بيسموها الفسوق الفجور العصيان طيب يجي مسألة الشهوة واحد اتعرض عليه يقع في الزنا والعياذ بالله أو يمشي مع فتاة أو هي اتعرض عليها تقع في الزنا أو تمشي مع رجل فيما حرم الله عز وجل مش من الحلال يعني يعني يكلمها في التليفون يتقابل معاها في الكلية يتقابل معاها في الشغل على المحطة على الناصية يزني معها تزني معه والعياذ بالله فقدام منهم الاثنين دلوقتي يا اما يمشي مع البنت ويكلمها ورسائل ومش عارف مسجات يعني مش عارف ايه الكلام ده يا اما دين يقول لا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فيقوم يقول ديني ولا امشي معاها ديني ولا ابعت لها رساله ديني ولا اكلمها على الانترنت والشات والمات والكلام بتاعهم ده ديني ولا اروح ارافقها والحرام واخد الشهوه فهو لو عنده شح بكمال دينه هيحافظ على نفسه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الفروج هنا الأعضاء التناسلية يحفظون شهوتهم من الحرام فيقوم يقول لا ده النبي عليه الصلاة والسلام قال غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم خلاص يا شباب قريش والنداء للأمة كلها لا تزنوا آه خلاص يبقى كده أحفظ نفسي بقى لكن اللي هيقع في الزنا أو يرافق البنت أو يكلمها ويقعد بقى يغازل فيها ويقعدوا مع بعض ويشبكوا اليوم الكلام ده طبعا اللي هيقع في الزنا دي كبيرة من الكبائر كأن إيده اتقطعت أصبح جسمه ناقص أصبح إيمانه ناقص ما بقولوش ان هو لما زنى كفر لا ما كفرش الا لو استحل الزنا يعني استحل الزنا يعني ما فيش حاجه اسمها الزنا حرام الزنا ده حلال والعياذ بالله كفر بس بعد ما ما نناقشه ونقول له الشبهه اللي عنده ايه ونحاول نعقله ونهديه المهم اللي بيقع في الزنا مع علمه ان الزنا حرام ده ما كفرش بس نقص دينه نقص دينه حصل خلل في دينه كان بس نقص كبير كان ايده اتقطعت او دراعه اتقطع او رجله اتقطعت ياه ده خرق جامد قوي طب اللي يرافق الفتاة أو يمشي معاها برضه نقص في الدين أو اللي ترافق واحد وتمشي معاه وتكلمه كلام الحب والغزل اللي سايد بين الشباب ده أو غير الشباب حتى ما الفتنة عمت الصغار والكبار والله ربنا ينجينا وإياكم فاللي اللي اللي ما زناش يعني بس بكلمها في التليفونات وبتقابل معاها ونتغدى مع بعض أو بكلمه ويتقابل معايا ونتغدى مع بعض كأن صباعي اتقطع كأن ضفري اتنزع ودي حاجة حلوة يعني لما صباعي اتقطع انا كده بقول لك يلا روح رافق مش مهم صباعي اتقطع لا طبعا في خلل كبير حصل برضه يبقى احنا عندنا الشح بكمال الدين احافظ على ديني احافظ على ديني من اي حاجة تفسده ده احنا شوية المية لما يتحطوا قدام مننا يا جدعان شوية المية يا جماعة يا عباد الله اما يتحطوا قدام مننا وفي اي شوية تراب معديين بنعمل ايه بنسيب شوية المية بنجري كلنا نغطي كوباية المية بالغطا او بتقول لي اللي جنبك الحق غطي النار بسرعه اصل فيه ترابه وفيه هيجان ريح وكده فيقوم مغطيين ليه عايز يحافظ على صفاء الميه على نقاوه الميه صح ولا مش صح هي نفس القضيه انا بحافظ على ديني من اي حاجه ممكن تعكروا عليا سواء كانت مال او شهوه او سلطه او حكم او قضاء او اي شيء اخر زي ما هنعرف عرفنا كل ده بقى يبقى ديني بقى عزيز عليا ديني اعز عليا من الدنيا وما فيها يبقى اللي بياكل مال حرام دينه أعز عليه ولا المال الحرام المال الحرام طب اللي بيسيب المال الحرام ولو كان مال قارون دينه أعز عليه ولا المال الحرام دينه أعز عليه يبقى اللي بيزني أو بيرافق فتاة أو اللي بتزني أو بترافق راجل أو يراسلها وتراسله الرسائل المحرمة دينهم أعز عليهم ولا الشهوة الشهوة طب لا اللي يقول معاذ الله ويبعد عن الكلام ده كله ولا يرضاه لبنات الناس كما لا يرضاه لأمه ولا لبنته ولا لأخته ولا لزوجته ولا ذات قرابته يبقى دينه أعز عليه وهكذا في الباقي اللي هيجي لنا الأمثلة بتاعته وابدأ لك بقى بحديث جميل بيروه لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والحديث عند الإمام مسلم بيقول إيه إن كان الرجل ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا واحد جاي من عمق الصحراء جاي ليه يا عم سايب بلدك وناسك وجاي في وسط سكة مش متمهدة وراكب الجمل شهر أو شهرين أو أسبوع أو اتنين أو يوم أو اتنين أقل أو أكتر وسايب الإبل والغنم بتاعتك جاي المدينة ليه جاي طمعان في دنيا والله احنا عندنا يا دوبك شوية اللبن اللي بناخدهم من الإبل ولا الغنم وعايشين على شوية الشعير وشوية التمر ويوم نلاقي ويوم ما نلاقيش فأنا جاي المدينة وفي خير كتير لعل النبي عليه الصلاة والسلام يديني يبقى جاي طمعان في دنيا إن كان الرجل لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي اللام هنا للتأكيد لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا مش جاي عشان يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتعلم الدين جاي طمعان في في المال يعني أو في أي حاجة من الكساء أو الغذاء يقول أنس بن مالك فوالله ما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا وما فيها الله إيه اللي غيره ده ده جاي من بلده من بعيد راكب يوم أو اتنين أو أكتر وبيتحمل مشق السفر عشان دنيا يدوبك وصل في الصباح قضى نهاره بس عشر ساعات كده ولا حاجة في وسط المدينة عاش بقى في وسط الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وشاف مجتمع الإسلام متكافل ومتواصل إزاي والتقوى فيه عاملة إيه ومسلم برضه فيقوم يبص يلاقي الدنيا قدام منه حاجة قليلة قوي في وسط القيم الإسلامية الغالية العالية الرفيعة فيقوم يحتقر الدنيا اللي كان جاي لها أصله كان جاي عبد دنيا فلما شاف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والقيم الإسلامية اللي بينهم تحول من عبد دنيا إلى عبد لله فالدنيا بعد ما كانت جوه عينيه وسكن قلبه وطمعان فيها وجاي زحف علشانها لا دي بقت تحت رجليه وأهون عليه من الذباب أهون عليه من التراب الدنيا فما يمسي إلا والدين والإسلام حتى يكون دينه إسلامه أحب إليه أو أعز عنده من الدنيا بما فيها لأنه عرف فأنا عايزك تسكن الدين قلبك أما تسكن الدين في قلبك والقيم والمبادئ وتتلذذ بيها أنت عارف أنا عايزك تحس بها إزاي لما تصدق في حاجة معينة وخاصة لما الكذب أنت تفكر أنه هينجيك في موقف مثلا واحد في موقف فلو قال الصدق والحق ممكن يعني هيتأذي بحاجة بلفت نظر بخصم مش عارف ايه ولو قال الكذب هتعدي على الناس فيوم يقول لا أنا هأصدق وأقول الحق ولو كان مرا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فقام قال الحق وهو بيقول الحق هنا هو مر في الظاهر لأنه هيتخصم منه آه بس عايزك تفتكر كأنك بتاكل تفاحة وبتتلذذ بيها هو اللي بيحب التفاح وياخده أو يشتري على طول وياكله ده طعمه فأنا عايزك تدوق طعم الصدق مع الله عز وجل كأنك بس أنا بديك مثل كأنك بتاكل تفاح كل مرة هتحب الصدق أكتر وأكتر وأكتر فسكن الدين قلبك وحس بطعم القيم الإسلامية أنجزت عمل قضيت مصلحة واحد ولا تريد منه جزاء ولا شكورا فتيجي كده تقوم مركون على الكرسي بتاعك تقول آه الحمد لله الحمد لله الذي وفقني لعمل صالح في هذا اليوم وقضاء مصالح المسلمين من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها يا سلام وتحس بقى ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته تدخلها على قلبك أول ما تسكنها في قلبك بالمعنى ده هتلاقي نفسك بتعمل أكتر وأكتر إنما اللي يعمل الصدق علشان ينفد من العقوبة بس مش هيحس بيه قوي واللي يقضي مصالح الناس علشان يعني يبقى جدع وابن بلد ومعجباني وغالي والكلام ده برضه مش هيحس بقيمة قضاء المصالح ويتلذذ بيها إيمانيا فأنا عايزك تنتقل فما يمسي أحدهم حتى يكون الدين أحب وعز عليه من الدنيا وما فيها طب هو التغير ده حصل ليه؟ لأنه شاف الناس الصالحين يبقى معنى كده إحنا لما نوجد مجتمع صالح هنحول النيات لما نوجد بينا وندي من كل واحد فينا يدي صورة كويسة عن الإسلام من نفسه قدام الناس هتلاقي الفاجر يتحول بإذن الله عز وجل هيحس والله هيحس ويتغير لكن لما يشوف صورة سيئة يقول اه ده الناس كلهم زيي يشوف الصورة الأسوأ يقول ده أنا آه أنا كويس بالنسبة ل- ده أنا شيخ بالنسبة للناس تانيين يعني مثلا اللي بيشرب سيجارة اما يشوف اللي بيشربوا خمره ومخدرات يقول لك لا ده انا كده شيخ بالنسبه لهم رغم ان هما الاثنين في السوق سواء وبعضهم اشد من بعض لما مثلا اللي قاعد يبص على ال ال ال الناس اللي اللي رايحه واللي جايه يقول لك انا احسن من اللي بيزني انت بتقارن نفسك بالسيء ليه لكن لما يشوف اللي بيغض بصره اما يشوف اللي بياكل الطيب ويشرب الطيب مسؤول صاحب يشوف صاحب الكلمه الطيبه هينتقل انتقال اعلى عايزين المعنى ده يكون عندنا يبقى ان كان الرجل لا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه احب اليه او اعز عنده عليه من الدنيا بما فيها وتعالوا بقى للشح بكمال الدين نشوف نبدا بمين نبدأ بمين بسيدنا يوسف عليه السلام الشح بكمال الدين في جانب الشهوة الشهوة بقى هنا ناحية النساء واخد بالك الواحد ممكن يصبر على الأكل والشرب ممكن يجوع يوم واثنين وثلاثة ده ده طبيعة طبيعة كده يعني آه، خلق ربنا خلقنا عليها ممكن الرجل الذكر يصبر على ال- الجوع ولا يصبر على النساء ممكن يقعد يوم واثنين ما ياكلش لكن لو شاف واحدة حلوة يقع على وشه طبيعة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف ما تركت فتنة أضر على أمتي بعد فتنة أضر على أمتي من الإيه؟ من النساء من النساء طبعا النساء اللائي يعني يتبرجن ويتهتكن ويقومن بالفجور أما النساء الصالحات فهن خير عون على الدين والدنيا يا رب يا رب اجعل أزواجنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا ونساء المسلمات صالحات قانتات تائبات واجعلهن عونا لنا على الدين والدنيا يا رب العالمين يبقى تعالى معايا تاني الواحد ممكن يصبر على الأكل والشرب ما ياكلش يوم واثنين وثلاثة لكن ما يقدرش بسرعة يصبر على آه، امرأة فاتنة والعياذ بالله سيدنا يوسف عليه السلام ده اللي حصل معاه اللي حصل معاه انه شح بكمال دينه في مقابل شهوة عجيبة يعني تخيل الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي اللي هو الداء والدواء في الاسم المشتهر يعني اللي عنده الطبعة طبعة الريان صفحة 248 هيلاقي عمل مق... عمل حاجة حلوة قوي ابن القيم الله يرحمه قال إن سيدنا يوسف عليه السلام لما عرضت عليه امرأة العزيز نفسها وقالت له هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يبقى سيدنا يوسف عليه السلام شح بكمال دينه ما احنا قلنا الزنا بيعمل ايه في الدين بيصيبه بخلل كبير زي قطع الايد او قطع الرجل او قطع الدراع فسيدنا يوسف عليه السلام حفظ الله فحفظه الله حفظ دين الله فحفظ الله عليه عفته راقب الله عز وجل فأحيا الله قلبه خلاص سيدنا يوسف عليه السلام توفرت لي أسباب كتير أنه يقع في المعصية الزنا 13 سبب ابن القيم جابهم في صفحة 248 زي ما قلت لك في الداء والدواء طبعة الريان تمن- 13 سبب بل إن ابن القيم الله يرحمه بيقول وفي هذا المقطع مقطع وراودته التي وفي بيتها عن نفسه سورة يوسف أكثر من ألف حكمة وعبرة لو وفقني الله جمعتها في مصنف مستقل بس هو قال لك شوف شوف ازاي سيدنا يوسف حافظ على كمال دينه رغم ان في 13 سبب بيشدوه عشان يضيع كمال دينه ايه هم ال 13 سبب حاجة عجيبة قوي اول سبب منهم يقول لك ما ركب الله عز وجل في الرجل عموما اي رجل من الميل الى الانثى اي رجل يميل الى الانثى يميل الى المرأة فسيدنا يوسف عليه السلام قاوم هذه الرغبة وهي الميل إلى النساء التي توجد عند كل رجل فإن الرجل يصبر على الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء اثنين سيدنا يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب أحد وأقوى يعني أي رجل عنده شهوة سواء كان كبير أو شاب عجوز يعني أو شاب لكن شهوة الشاب أشد فهو رجل يميل إلى النساء قاوم الميل ده ما انسقش معاه ما مشيش ورا رغبة امرأة العزيز ولا ورا الميل نحو النساء اتنين الش- الثور ثورة ثورة الشهوة عند الشباب ما مشيش وراها بركان الشهوة عند الشباب قومه سيدنا يوسف قومه ثلاثة كان عزبا لا زوجة له ما هو ممكن يبقى رجل شاب عنده ثورة في الشهوة وعنده امرأة فيقضي شهوته في الحلال لا ده عزب لا زوجة له طب رجل يميل إلى النساء وشاب ثورة الشهوة عنده كالبركان وعزب الفرصة مواتية للزنا والوقوع في الفاحشة برضه لا لم يقع في الفاحش أربعة كان في بلاد غربة كانش في بلده في وسط أهله وناسه يعني إيه ويعني لما يكون في بلاد غربة ما أصل الغريب البعيد عن بلده ممكن يعمل أي حاجة في مثل مصر عندنا مش هقوله بيقول لك البلد اللي منت مش منها مش عارف يعمل إيه كده ويجري ما بيرتدعش لكن في وسط أهله خايف من أبوه عامل حساب لعمه عامل حساب لجاره ما يعرفش يعمل المعصية فعلشان يعمل المعصية عايز يبقى بعيد عن العيون فالغريب جريء على المعصية كان لنا أستاذ دكتور في كلية أصول الدين في طنطا وإحنا في سنة أولى كلية أصول الدين والله أول محاضرة قال يا أولاد أنتوا أنتوا في بلد غربة وإحنا أزاهرة بس أزاهرة عن الأزاهرة ملائكة يعني ما هم بشر يصيبون ويخطئون ومعرضين في في غربتهم لل- للمعاصي فقال أنا هوصيكم وصية أنتوا في بلد غربة والغريب كان اسمه الدكتور عثمان زرد رحمة الله عليه أستاذ علوم القرآن في الكلية قال هوصيكم ده أول محاضرة حضرتها في الكلية هوصيكم بوصية أولاد أنتم غرباء في بلاد محدش يعرفكم فيها واللي ساكن في شقة واللي ساكن في مدينة وكده فأنا هوصيكم وصية معظم الشباب اللي بي... بلاش معظم كتير من الشباب اللي بيغتربهم فرصة الوقوع في الزنا قدامهم واسعة وكبيرة فأنا عايز أقول لكم وصية حطوها في ودانكم كده من زنى في غربته لا رده الله سالما إلى أهله من زنى في غربته لا رده الله سالما إلى أهله لأنه معناها كده أنه ما بيراقبش ربنا سبحانه وتعالى معناه كده أن ربنا سبحانه وتعالى بقى هين في عينه والعياذ بالله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يعني انت عامل حساب لأهلك وناسك ما بتعملش المعصية في وسطهم ولما بعدت عنهم عملت المعصية طب أين الله فالمهم سيدنا يوسف عليه السلام كان غريبا يبقى رجل يميل إلى النساء وعنده ثورة الشهوة ثلاثة وكان عزبا لا امرأة له حلال يعني يأتي معها شهوة الحلال أربعة وكان غريبا طب يقع بقى في المعصية لا برضه حافظ نفسه تعال بقى دي الأربعة دول مع سيدنا يوسف تعال أسباب أخرى مع المرأة المرأة ذات منصب وجمال امرأة العزيز ذات منصب وجمال والمنصب والجمال كلاهما إذا اجتمعا في امرأة تدعو إلى الفاحشة قلما يسلم إنسان إلا من حفظه الله حفظني الله وإياكم ده ما بالك لما تبقى ده لو سبب واحد لو عندها منصب وتدعو وتدعو واحدا إلى الفاحشة ممكن يقع لو عندها جمال وتدعو واحدا إلى الفاحشة ممكن يقع ما بالك وهي عندها منصب وجمال برضه قاوم سيدنا يوسف عليه السلام قاوم طيب رقم ستة أنها كانت غير آبية ولا ممتنعة يعني إيه؟ يعني ما هيش رافضة ده هي الطالبة هي التي ترغب في ذلك غير آبية ولا ممتنعة يعني ممكن واحد والعياذ بالله رجل يميل النساء وعنده ثورة وغريب وهي جميلة ولكنها تأبى الزنا وترفضه ولا ولا تحب الفاحشة وتكرهها لكن هو يرغمها غصب عنها والعياذ بالله اغتصاب يعني والعياذ بالله ربنا يحفظ أعراضنا لا ده هي غير آبية الممتنعة يعني هيت لك برضو سيدنا يوسف عليه السلام لم يفعل يعني السبب متيسر برضو لم يفعل ذلك يشيح بكمال دينه مش عايز يجرح دينه رقم سبعة هي التي طلبت وأرادت وبذلت الجهد وغلقت الأبواب يعني أصل لما هو يروح يطلب الفاحشة والعياذ بالله يبقى بيذل نفسه للمرأة ديا لا بالعكس ده هي اللي ذلت نفسها ليه و- ووفرت له مسافة كبيرة برضو سيدنا يوسف عليه السلام لم ينسى قراءه ثمانية كان في دارها وتحت سلطانها ويخشى إن لم يطاوعها ما هو عندها عند امرأة العزيز في بيتها ما هو كان عندهم بيشتغل عندهم لو إنه هو رفض طلبها ممكن تكذب عليه تروح تقول لجوزها أو تقول لأهلها كان جاي يعتدي عليا أو ممكن حد من الحاضرين يعمل كده فهو ما كان خايف على نفسه عشان تقول لي تفتري عليا ولا بتاع برضه لا ما خافش منها ما خافش منها ما عملش المعصية أصلا أنا لو ما عملتش كانت هتقول كذا و- وكده أنا ضايع ضايع لا لا لا ما عملش كده رقم تسعة ما فيش حد موجود في البيت يعني هو مثلا قالت له أنا مش هقول لحد وتعال وأنا أمنت لك وأنا اللي بدأت لك أو قربت لك المسافات ممكن حد يكون موجود في البيت يشوفهم فيفتن عليهم لا ده هي غلقت الأبواب وأخرجت الناس ما خ- فضت القصر خالص يعني ما فيش حد شايف حاجة خالص برضه سيدنا يوسف عليه السلام بيشح بكمال دينه ما وقعش رقم عشرة إن هو كان طالع داخل في البيت يعني ما هوش محل شك بالك لو واحد غريب داخل البيت يقول لك مين اللي داخل هنا ده يبقى موضع شبهه ويبقى هو جاي داخل البيت يعمل الفاحشه في اي واحد يبقى ع- بيبص شمال ويمين ويراقب لا الناس تشوفه لانه غريب ومش متعود يدخل البيت ده لا ده هو متعود يدخل البيت طالع جاي فما هوش محل شبهه وبالتالي ما حدش هيشك في انه بيعمل الفاحشه برضه سيدنا يوسف عليه السلام شح بكمال دينه رقم 11 بعد كده لما هو سابها بقى و- وقدت قميصه من دبر جابت النساء بقى النسوة بقى اللي قعدوا يتكلموا عليها وراحت بال... معلش بين قوسين بالمفتشر بقى بين قوسين برضه بالحياني يعني بين قوسين بقى ببجاحة تبجحت وعلى وسطهم ع- في وسط النساء وأمامهم لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن أو لا يكون من الصاغرين آه، شفت البجاحة وصلت لحد فين سبحان الله العظيم يبقى احتالت عليه بالتآمر في وسط النساء فاستعان هو بالله عز وجل عليها هي استعانت بالنساء وخد بالك لما النساء شافوه وقعنا أيضا في مثل ما وقعت فيه امرأة العزيز وأردنا من يوسف عليه السلام أن يقع في الفاحشة معهن يعني أصبح مش واحدة بس اللي بتطرده ده مجموعة برضه سيدنا يوسف عليه السلام استمسك بدينه شح بدينه رقم 12 توعدته بالسجن والصغار يعني ما نفعش معاه الساهل بقى والترغيب والتحبيب والتنازلات لئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين ما هو ممكن واحد تقول له آه، خد كذا واعمل كذا وتسهله يقول لك لا ويفضل مستمسك تقوم مديله العين الزرقاء ولا العين الحمراء ولا الناب الازرق هتعمل كذا ولا اعمل يقول لك خلاص هعمل لا لا رغبه ولا رهبه لا وعد ولا وعيد لما قالت له خلاص ما دام مش هتيجي بالساهل لئن لم يفعل ما امره يعني لئن لم يقع في الفاحشة ويزني لا يسجنن ولا يكون من الصغيرين عن الأذلاء وأي واحد فينا ما يحبش يتهان وما يحبش يتذل وأي واحد فينا يحب يعيش كده سليم وكافي خيره وشره فكان ممكن يقول يا عمو على إيه بقى وإحنا بدل ما نتهان ونتسجن ونتعذب يبقى نف- ما خلاص بقى لا لا لا رغبة لا استمسك سيدنا يوسف ورقم 13 سبب رقم 13 ده عجيب بقى إن زوجها لم تظهر منه غيره ديوث يعني لم تظهر منه غيره هي لما لما الخبر حصل قدام منه في القصة زي ما احنا عارفين قال لها ايه اكتر حاجة قالها لها ايه لما إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين قال لها إيه قال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يعني ما تعمليش كده تاني دي الغيرة بتاعتك وقال لسيدنا يوسف إيه قال له كيف تجرؤ ومش عارف ايه قال لها- قال له يوسف أعرض عن هذا إيه ده هي دي الغيرة اللي عندك دي الرجولة اللي عندك تخيل ال 13 سبب دول مع الدواعي دي كلها 13 سبب يوصلوا للوقوع في ال... ده واحد منهم كفاية ما بالك لما ال 13 يجتمعوا للوقوع في الفاحشة سيدنا يوسف عليه السلام مع هذه الدواعي إلى الفاحشة كلها آثر مرضاة الله آثر خوف الله حمله حبه لله على أن يختار السجن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يا سلام على اللي بيضحي عشان القيم والمبادئ يا سلام على اللي بيشح بكمال دينه حتى لو هيتسجن ما يتنزلش أبدا عن حتة من دينه أضيع حتة من الدنيا أو الدنيا كلها وما ضيعش حتة من ديني ديني غالي عندي وعزيز عليا ما احب ده التوب بتاعنا ده احنا ما نحبش حد بس يعني شويه ترابه كده يجوا على التوب ما نحبش بس نقطه حبر كده ده لو انت بتحط القلم في جيبك وعمل نقطه بتبقى متضايق كل شويه تبص على جيبك نقطه نقطه ايه يا عم في بقى انت خايف على النقطه اللي على جيبك اهو كده وسخت التوب ده الواحد فينا بيهتم بشعره اهتمام بالغ لو لقى شعرايه نازله كده اهو يقوم عاملها كده ولو لقى الشعر مش عارف يقف قدام المرايه ساعه بقى انت قاعد تجمل في راسك وهدومك وتحافظ عليها من التراب ونقط الحبر والوسخات وال... فدينك دينك دينك لحمك ودمك فسيدنا يوسف 13 سبب يدعوه للوقوع في الفاحشة معاذ الله 13 سبب يدعوه للوقوع في الفاحشة رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن, إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه يبقى من شح بكمال دينه استجاب له ربه تاني من شح بكمال دينه استجاب له ربه اللي يحافظ على قيمه ومبادئه ودينه وما يفرطش فيها مقابل أي دنيا ربنا يستجيب ليه يستجيب ليه بالعز والتمكين والنصر والهداية والإرشاد و و ويكرمه بظله يوم لا ظل إلا ظله آه، أظن على طول ربطته بين القصة وبين الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ضمن السبعة إيه؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله يعني إني أخاف الله يعني أنا شحيح بديني ديني غالي عندي الزنا والعياذ بالله هيجرح ديني هيطعن في ديني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأنا أحب أخلي ديني كامل إني أخاف الله ولذلك من شح بدينه فكسر شهوته وعف أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عندنا الشح بكمال الدين في جانب المال احنا خدنا في جانب الشهوة في جانب المال يعني مم احنا قلنا ممكن يتعرض النساء مقابل الدين فاللي ياخد ان اللي يقع في الفاحشه او يرافق مقابل دينه يبقى جرح دينه بقت الحرام اعز عنده من دينه واللي يثبت ويغض بصره ويتقي الله ويحافظ على الحرمات بقى دينه اعز عنده من الفاحشه في المال برضه ممكن يتعرض على الواحد المال الحرام فيفرط بالساهل وياكل الحرام ولو كان ربع جنيه ربع جنيه ولو كان ربع جنيه لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده أي نعم اللي بيسرق كتير عقوبته أشد بس الاثنين السرقة حرام سواء ربع جنيه أو مليار جنيه أو 100 مليار جنيه بس حرمة اللي بيسرق أكتر أشد فممكن واحد يتعرض عليه يجرح دينه وينقص كمال دينه عشان ياخد فلوس هو الدين رخيص أو كده يعني اللي ياخد المال الحرام معناه بيقول الدين رخيص ما يساويش هي معناش معناه غير كده فأنا عايزك تبقى صاحي المال الحرام لا كل لحم ودم نبت من سحت فالنار أولى بهما تعال ناخد مثال مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام شح بأصل دينه ودي خدناها في اللقاء الثاني يعني حاولوا ان هم النبي عليه ودوا لو تدهنوا فيدهنون اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه غير القران لا لا لا شح باصل ديني النبي عليه الصلاه والسلام قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي طيب شح بكمال دينه فين موقف بقى بعد هذا الاتصال ان شاء الله عز وجل الاخت ام اسماء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله عز وجل
الاخت ام اسماء السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا دكتور شهاب وبارك الله في عمرك يا رب وعزك الله بالإسلام وإياك اللهم والحمد لله على عودة القنوات الدينية نسأل الله جل وعلا أن يردها أن يديم هذه القنوات الدينية آمين والله ولو أني لم أتابع الحلقة من أولها ولكن أقول ما يتيسر تفضلي تعلمت في, في, في تعلمت في ظل الحياة في ظل الإسلام أن من عرف الحق هانت عنده التضحيات ها هو الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله سجن من قبل أعدائه وعذب وحبس فقال ماذا يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أما رحت فهي معي أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة الإيمان واليقين نعم. إن الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى هذا والله أعلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيك يا أم أسماء ومشاركاتك الجيدة وبارك الله في من عندك جميعا أختنا من ليبيا تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الأخت أنهار الله. من ليبيا تفضلي أو أنوار كيف حالك يا شيخنا الحمد لله رب العالمين أبارك لكم بعودة قناة الرحمة المباركة بارك الله لنا ولكم ونجانا وإياكم من كل مكروه وسوء
والله يا شيخنا ليس هناك مكروه ولا سوء بإذن الله إن شاء الله
آه شيخنا أريد أن أسألك آه حكمك يعني قولك في هذه القنوات التي تشير تثير هذه الأقوال الأقوال التي جرحت في أمن بلادنا يا شيخنا نعم والله إننا إننا يعني في حال يرثى لها يا شيخنا من هذه الأقوال الكاذبة ما رأيك في هذه الأقوال نريد أن نسمع قولك عليك وعلى من عندك من إخواننا وأين تسكنين
نعم أين تسكنين أين أنت في أي المواقع أنت في ليبيا في طرابلس كيف الحال عندكم والله بخير حال يا شيخ نعم نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا عنكم السوء أن يملأ بلادنا أمنا وأمانا وأجيبك إن شاء الله عز وجل امين يا رب أجيبك, السلام عليكم أجيبك ورحمة إن شاء الله.
الله عز وجل آه، ال- بالنسبة لسؤال أختنا من ليبيا أنوار أو أنهار حفظنا الله وإياها آه، ال- بشأن البث الإعلامي من بعض القنوات التي ترفع أسهم بعض الحقائق على حساب حقائق أخرى نحن نقول لابد أن يكون هناك توازن في العرض الإعلامي بمعنى يعني لا يأتي الإعلام نحن لا نخص قناة دون قناة بل نتكلم على الكل لا يأتي لا تأتي قناة تأخذ جانبا فقط تعلي قدره وتتكلم عنه في جانب الحسنات مثلا ثم تأتي قناة أخرى فتأخذ جانب السيئات فقط لا لابد أن تنقل الصورة متكاملة وحين أنقل أنا أدين الله عز وجل كذلك حين أنقل حين أنقل الأخبار لا أنقل الأخبار لإثارة الناس ولا لإثارة القلاقل بل أنقل بغرض الإصلاح بل أنقل بغرض التوعية هذا ما أدين الله عز وجل به اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه اللهم من نشر خبرا أو أذاعه أو نشر صورة أو أذاعها يبغي من وراء ذلك إثارة الفتن والقلاقل اللهم إنا نسألك أن تقطع شره عن المسلمين يا رب العالمين اتصال آخر الأخ عبد الحميد السلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليا سؤال عند حضرتك والله نعم تفضل
سامعني يا أس شيخنا أسمعك نعم تفضل آه بالنسبة لل... للأحداث اللي حصلت ال... الشيخ محمد حسان والقناة كلها ما عرضتش ال... اللهم صل على النبي يعني اللي استندوا بيه ان الكلام ده مش خروج على الحاكم بالرغم ان الدكتور محمد سعيد رسلان جاب الأدلة على ان الكلام ده كله خروج نعم أجيبك إن شاء الله عز وجل فالمفروض يعني يا شيخنا يعني عايزين التأصيل في الأمر استند لإيه إن دوت مش خروج أجيبك إن والناس شاء الله اللي عز وجل.
سببت في قعدة البيوت وقعدة الناس اللي عاملة مظاهرات عشان تاكل هتعمل إيه الناس دي؟
أجيبك إن شاء الله عز وجل الأخ منصور السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ازيك يا شيخ الله يكرمك ويبارك فيك اخبارك عامل ايه نحمد الله تعالى عليكم السلام ازيك يا شيخ آه، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة حتى تكون مملوكة للقع ابن اللقع نعم حتى تكون الدنيا هل يقصد بالحديث حاكم في آخر الزمان يمسك آه، يمسك شعبه من الحديد والنار
أجيبك إن شاء الله عز وجل سأجيبك إن شاء الله أخي منصور الأخ هاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور اتفضل الله يكرمك ويبارك فيك انا اشهد الله اني احبك يا شيخ شهاب والله أحبك الله كما أحببتنا فيه والله يا شيخنا انا انا عاوز من حضرتك رساله كده يعني آه، للامه الاسلاميه كلها يعني آه، احنا دلوقتي نملك سلاح قوي جدا جدا وللاسف الشديد ال- الغالبيه العظمى سا- سايبينه هو- وهو يا دكتور آه، الدعاء يا شيخنا نعم صدقت فيعني آه، يعني عاوزين حضرتك كده يعني رساله للشباب وللامه كلها يعني احنا لا نملك الا الدعاء نعم.
لان احنا حضرتك احنا مش عارفين الحقيقه فين يعني نسمع قناه يقول لك مش عارف في كذا ونبص القناه تانية للاسف نصدق دي ونصدق دي مهم.
فيعني لدرجه انا يعني خلاص يعني ما ما فيش مصداقيه خالص في الاعلام فانا من خلال قناه الرحمه القناه المباركه يعني حضرتك رساله توجهها للامه كلها وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك والله واحنا بنحبك جدا جدا يا دكتور شهاب أحج...
وأنا أحبك شرفت الله كما معاك بالله أحببتنا فيه عليك يا اللهم دكتور.
آمين السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل معنا اتصال آخر؟ طيب آه، أخونا عبد الحميد يسأل عن المظاهرات وهل هي خروج على الحاكم وتأصيل فضيلة الدكتور الشيخ محمد رسلان لأنها خروج على الحاكم ومشاركة بعض العلماء في المظاهرات من العلماء الدعاة أقول لك يا أخي هذه المسألة هذه المسألة تصنيف المظاهرات في حدود الخروج على الحاكم أو لا هذه المسألة متنازع فيها بين أهل العلم وأنا استمعت إلى الشيخ حسان حفظه الله تعالى في لقائه الفائت المباشر آه، وهو يقول إنه يوم الأحد القادم إن شاء الله يرجو الله عز وجل أن يكون قد أتم بحثه في تأصيل حكم المظاهرات وهل هي خروج على الحكم أم لا فانتظر الشيخ حسان إن شاء الله يوم الأحد لتسمع رأيه الذي يعني يقول إنه سيرضي به الله عز وجل ويتقيه فيه ف ونسأل الله أن يوفقه وأن يسدده انتظره يوم الأحد ليعرض عليك أدلته التي بنى عليه علي بنى عليها اجتهاده لكن هقول لك لن يزال العلماء في هذه المسألة مسألة المظاهرات هل هي خروج على الحاكم أم لا على طرفين طرف يقول إنها خروج على الحاكم ولهم أدلتهم وطرف آخر يقول إنها ليست خروجا على الحاكم ولهم أدلتهم وهتلاقي علماء كتير بس أهم حاجة بنبه عليها يا جماعة يا جماعة لما يكون عالم من أهل العلم والفضل والفقه مشهود له بالنزاهة والأمانة والخبرة يدلي بدلوه مجتهدا فلا تخونوه ولا تبدعوه ولا تفسقوه ولا تحكموا عليه بأنه عميل أو خائن أو كذا يعني اللي يقول الكلام اللي يعجبنا يبقى هو الوطني واللي يقول الكلام اللي ما عجبناش يبقى هو الخائن العميل ده خطأ ده أسلوب ما ينفعش في الدين في حاجة اسمها الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان لو أنت عايز حكم في المسألة أنا أقول إن المظاهرات تخضع للنتائج وتخضع للملابسات فهي وسيلة مستحدثة أنا أدري أن الشيخ ابن العثيمين الله يرحمه والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم والشيخ الألباني وغيرهم قالوا أن هي من من عادات أهل الكفر وتشبههم بالكافرين سواء كانت هتبقى آمنة أو غير آمنة سلمية أو غير سلمية أنا أدري ذلك وهناك من قال إذا كانت المهم دي مسألة واسعة جدا أنا عايزك تسمع الشيخ محمد حسان إن شاء الله يوم الأحد ولست أقول ذلك لأتابعه على رأيه بل سأستمع معك قد أتابعه وقد لا أتابعه مع حبنا إياه وإجلالنا له وإذا لم نتفق في مسألة فنحن إخوان متحابون متآلفون لا يبغض بعضنا بعضا ولا يكره بعضنا بعضا ده اللي عايز أوصله فالمظاهرات أنا أقول إن المظاهرات السلمية التي نضمن فيها ألا يخرب فيها أحد من داخلها من المتظاهرين وألا يخرب فيها المتظاهر عليهم يعني مثلا أنا بعمل مظاهرة إحنا سين بنعمل مظاهرة على صاد فاحنا سين ما فيناش مخربين وايد واحده صاد لو لقانا داخلين عليه هو اللي هيخرب ما عملهاش بقى طيب لنا ولا صاد لنا المتظاهر ولا المتظاهر عليه هيخرب واحنا الاثنين عاقلين وسلميه سلميه بس هيجي طرف ثالث يخرب او يدمر او يعمل يبقى بلاش يبقى امن الشر اذا امنت الشر خلاص وبعدين أقول لك لو رضي الحكام بأن تكون المظاهرات السلمية المحمية بالأمن وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي بضمانات كافية لزلزلة المجتمع لعدم زلزلة المجتمع أو غيره خلاص تبقى وسيلة هتلاقي ده في رأي بيمنع مطلقا وما يقبلش لا غير ده ولا غير ده يقول لك ما من مظاهرة قامت ابتداء من مظاهرة على سيدنا عثمان ومرورا بمظاهرات في أيام الدولة الأموية والعباسية إلا وجاءت بشر وأخلفها قلاقل كثيرة ده الذي أدين الله عز وجل به وما زلت أقوله يعني الفساد ما يدفعش بفساد مثله ولا أكبر منه بل الفساد يدفع مع حصول الصلاح كاملا أو حصول الصلاح بمفسدة أخف هذا ما أدين الله عز وجل به كونها بقى خروج على الحاكم أو لا لكل وجهة هو موليها إن استمعت إلى أقوال الذين يقولون بأنها غير ليست خروجا على الحاكم بشروط وقيود تؤدي إلى الأمان وتحقيق المطالب واقتنعت بذلك فخذ برأيهم ولا تسفه رأي غيرهم يعني ما عجبنيش أبدا اللي يطلع يقول كل اللي ما شاركش في المظاهرات يبقى خاين ليه يا أخي تحكم عليا بالخيانة ليه ولست, أق... ولست أقل وطنية منك ولا حرصا على الخير غير أني لم أرها الوسيلة المناسبة المتاحة في ذلك الزمان الله وأنا وأنت نشترك في حب الوطن يبقى إذا علينا أن نتقي الله في العلماء فمن قال لك إن خروج على الحاكم واقتنعت برأيه فلا تشارك فيها والله معك وأنت تتبع عالما تثق في دينه ومن قال لك إنها ليست خروجا على الحاكم واتبعته فالله معك المهم يبقى المسألة فيها اتساع ونحمد الله عز وجل الذي جمع قلوبنا على الحق وبعدين مش عايزين نتكلم بقى في المظاهرات حصلت والمظاهرات كذا سواء اتفقنا ان هي صح ولا غلط وسيلة صح ولا وسيلة غلط خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي ده اللي انا عايزه دلوقتي نشتغل في اللي احنا فيه دلوقتي سواء انت شاركت او ما شاركتش سواء كنت بتخالفني الراي وبتوافقني دي فاتت وانتهت مش عايزين نشتغل في اللي فات بقى لما يجي يحصل زيه نبقى نتكلم انما عايزين نشتغل في اللي احنا فيه ان احنا نلتف لإقامة الشريعة الإسلامية نبدأ ندور من دلوقتي أنا بأدعو كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية المشايخ وأساتذة الجامعات وغيرهم يكونوا نفسهم ويشوفوا مين اللي هيترشح في مجلس الشعب اللي جاي يعني غيرنا قاعد يحضر الرموز بتاعته احنا عايزين اللي يتكلم باسمنا عايزين اه معظم مجلس الشعب اللي جاي ينبغي ان يكون من العاملين للاسلام يعني عندنا دعاه منظرين ودعاه سياسيين ودعاه ويتقون الله نبدأ ندور بقى أنا عن نفسي لا أصلح للترشح لمجلس الشعب لكن أصلح لإعطاء الأفكار فأنا هشوف مين الذي يصلح لأن كل واحد ولكل وجهة موليها في اللي يصلح الكلام في السياسة وفي اللي يصلح الكلام في الاقتصاد وفي اللي يصلح الكلام في الدين أنا أصلح لل... لل... ل... لإعطاء أفكار وتحميس و... ورؤية علمية لكن إنك إنك ض... يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ونادم أبو ذر ضعيف في إيه رضي الله عنه لما راح يقول لنا بس مشغلني عندك محافظ ولا وليني على مجموعة من الناس ضعيف في الإدارة لكنه كان قويا في الحق فيبقى نختار نبدأ من دلوقتي اللي عنا نداء اهو نداء لكل مشايخ المساجد لكل علماء الأمة لكل دعاة الأمة بكل أطيافهم سلفيون إخوان صوفية تبليغ أنصار سنة أزهريون يا جماعة يا جماعة اتقوا الله عز وجل واجتمعوا من دلوقتي واختاروا اللي انتوا شايفينه مناسب يمثلنا في مجلس الشعب احنا قبل كده كنا بنقول القانون بيسن في مجلس الشعب لأجل منع كذا لأجل إباحة كذا ومش قادرين نعمل حاجة عايزين بقى ندخل الناس اللي لما يجي قانون يتسن يقولوا لا فقرارهم يأثر أو إحنا عايزين نسن قانون يوافق الشريعة الإسلامية يبقوا قوة تأييد مش عايزين نبكي بقى على اللي فات عايزين نجهز نفسنا من دلوقتي نحضر رموزنا اللي يشكلوا الأغلبية اللي يوجهوا الأمة ويقودوا دفتها وإلا هنقعد بقى نختلف المظاهرات ده كانوا صح ده كانوا غلط ده الدنيا باظت ده الدنيا كذا وغيرنا قاعد يحضر رموزه هينزل بيها بين قوسين هيقش احنا عايزين نحضر رموزنا ونتعاون معاهم اللي هيمثلونا علشان يقولوا قولة الحق وياخدوا القرارات اللي تبني البلد في مجلس الشعب اللي جاي هذا ما أدين الله به أخونا الذي سأل عن هاني عن حديث أسعد الناس لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع احنا قلناها في التنبؤات النبوية لكع ابن لكع ده اللي هو عارف لكع يعني اللي هو الساقط التافه الحقير يعني المغمور فجأة كان بيشتغل مش عارف ايه كده لقيناه حاجة ملياردير كبير فجأة مش عارف ما كانش يعرف يقول تلت التلاتة كام بقى متكلم ومتحدث رسمي باسم الإعلام والسياسة ومش عارف ايه ادي لكع ابن لكع يعني اللي ما عندوش خبرة ولا كفاءة ولا مهارة ده يعني معنى كده ايه يبقى الدنيا فاسدة حتى وسد إليه الأمر إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أيها الإخوة الأحبة إن لقاءنا مع الشح بالدين يستمر احنا عندنا الشح بالدين في جانب المال الشح بالدين في جانب القضاء الشح بالدين في جانب السياسة الشح بالدين في جانب الحكم والسلطة الشح بالدين في جانب العزة والكرامة الشح بالدين في جانب العلم في جانب العلم شوف كم جانب هنتكلم عنهم إن شاء الله في اللقاءات القادمة لكن أقول وأكرر ما أجبت به على السؤال إذا كان من خلاف قائم بين العلماء فليحترم العلماء مهما كان قولهم والعلماء نفسهم يحترمون بعضهم ويكونون إخوة متحابين مهما اختلفوا في آرائهم ده الشافعي اختلف مع يونس الصدفي في مناظرة تاني يوم ما اتفقوش في المسألة في المناظرة فتاني يوم سيدنا الشافعي قابل يونس الصدفي فراح واخده بالحضن ومسلم عليه فقال له يا أبا موسى اللي هو يونس الصدفي الشافعي بيقول كده رضي الله عنه يا أبا موسى ألا يستقيم إن لم نتفق في مسألة أن نكون إخوانا شوف العقل شوف الرجاحة إنما دلوقتي مقسميننا على على الإنترنت ومقسميننا على الفيسبوك مقسمين العلماء ده فاسد وده ماجن وده كذا وده كذا ونادي مرة أخرى وأنا أختم يا علماء الأمة يا دعاة الأمة بكل أطيافها استعدوا من الآن لاختيار من يمثلكم في مجلس الشعب حتى ننتقل إلى مرحلة الإدارة بعدما كنا في مرحلة النداء المرحلة اللي فاتت مرحلة نداء اللي جاية مرحلة إدارة اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم استر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين غير متباغضين ولا متناحرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء واجعلها سخاء رخاء آمنة مطمئنة يا كريم آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسول الله